عايش بسمعه ما بكلموش صوته بيوصلني صدى وما بفهموش يفرح يخاف يحزن يحس وما بسألوش أوقات كتير وبدون سبب يبعت لي دمعة معرفش ايه معناها لكن روحي سمعة بيني وبينه حاجة حلوة بس ضايعة فجأة انكسر صوت السكون وسط الهدوء زلزال بيحصل جوا نبضي والعروق جسمي اتنفض قلبي نطق وقال لي فوق
كنا في نفس الفصل ومتشاركين في نفس التختة بدينا السكة سوا ورغم اننا فضلنا سنين على ده الحال لكن بتيجي لحظة وكل واحد بيختار طريق يمشي فيه كملنا المشوار لآخر نفس فينا وكأننا بنتثابت زي زمان كنا فاكرين ان طريقنا امر اجباري ما ينفعش فيه الرجوع وعند خط النهاية كانت المفاجأة الطريق من بدايته كان غلط
أي أصناف فمعنى أزواجا يعني أصناف ثلاثة لا رابع لها السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فينقسم الناس يوم القيامة
لحظات كتير لابد منها هتعدي عليها هتعدي عليها لحظة دخول القبر لحظة نهاية الدنيا من اللحظات اللي لازم كل إنسان هيعدي عليها اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنها وكنتم أزواجا ثلاثة لحظة المفارق لحظة التفويج المصيري لحظة التحويلة اللحظة اللي جت بعد سورة الرحمن في سورة الواقعة سورة الرحمن ربنا بيكلم الإنس والجن كلهم عبر كل عصور البشرية كل واحد ماشي في الطريق بتاعه هتيجي لحظة كله هينزل من قطار البشرية وهيركب حاجة متجهة لمكان من ثلاثة الفردوس الأعلى يا أصحاب اليمين يا جهنم والعياذ بالله وكنتم أزواجا ثلاثة مفيش رابع مفيش احتمال رابع انت الوقت متفرج بكرة هتبقى واحد من التلاتة دول انت الطريق اللي انت ماشية فيه يوديكي هنا ولا هنا ولا هنا مفيش اي احتمال تاني ربنا قال تلاتة يبقوا تلاتة وكنتم ازواجا ثلاثة وكنتم افتكر اللحظة اللي هنتكلم عن الدنيا فيها بزمن وكنتم افتكر اللحظة اللي الدنيا هتبقى فعل ماضي خلاص كان يا مكان وان واي مفيش رجوع افتكر اللحظة اللي هنتكلم عن الدنيا فيها بزمن الماضي هتبقى لحظة مفرحة بالنسبة بالنسبة لناس وأليمة قوي بالنسبة لناس قوي زي ما بنتكلم عن السنة اللي فاتت في سنة دراسية بضمير الماضي طالب ما ذاكرش يندم وقلبه يتحرق وطالب اجتهد يفرح ويحس ان هي خلته يقفز لنقلة جديدة في حياته وكنتم ازواجا ثلاثة لحظة التحويلة كل واحد فينا سايق العربية هتيجي لحظة هيجي حملة تفتيش انزل انت هتركب عربية من ثلاثة على حسب اللي انت عملته قبل كده على حسب ما كنت سايق هيتساق بيك فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ربنا سماهم أصحاب الميمنة ليه الميمنة من اليمن لأن هم كانوا ماشيين في طريق الطاعة اللي كله يمن اللي كله أثر دنيوي للطاعة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ربنا سماهم أصحاب المشأمة ليه من الشؤم لأن هم كانوا ماشيين في طريق كله مصايب وابتلاءات ومع ذلك صمموا يكملوا يعني المؤمن في الدنيا بيشوف أثر دنيوي للطاعة والعاصي في الدنيا بيشوف مصايب نتيجة معصيته المؤمن بيشوف يمن زي الخضر النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما سمي الخضر خضر لأنه جلس على فروة بيضاء فقام وهي تهتز خلفه خضراء الأرض خضرت لما قعد عليه هو ده المؤمن المؤمن ربنا بيخضر له كل حاجة المؤمن ربنا بينور له كل حاجة عكس العاصي إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه الرزق ده ممكن يكون واحدة نفسه يتجوزها الرزق ده ممكن يكون شهادة نفسه ياخدها الرزق ده نفسه يكون مركز نفسه يتعين فيه الرزق ده مش شرط ان هو يبقى فلوس الرزق ده ممكن يكون حب زوجته في قلب في قلب زوجته حبه في قلب الزوجة الرزق ده ممكن يكون ذرية نفسه فيها ولد نفسه ربنا يديهوله ان العبد لا يحرم يبقى محروم من الدنيا بسبب المعصية اللي فاكر ان هي هتجيب الدنيا لما ربنا بيقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا طب لو عكسناها طب لو انا ما استغفرتش وما تبتش كل حاجة تتقفل ابواب الرزق تتقفل ابواب القلب تتقفل ابواب قلوب اللي حواليك تتقفل وما انتش عارف الناس ما بتحبكش ليه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنه ما اعظم عبادتهم في الدنيا وما اعظم جزائهم في الاخره وأص... واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه ما اعظم جرمهم في الدنيا وما اعظم عقبت عقوبتهم وخسارتهم في الاخره والسابقون السابقون يا الصواريخ بقى الفراودة بقى المتفردين بقى اللي كانوا راكبين براق الطاعة بقى اللي هم فين والناس فين اللي سبقوا الدنيا كلها للجنة ما تعطلوش في اي محطة تفتيش النهاردة احنا قاعدين نتفرج على التلاتة يا جماعة بكرة كل واحد فينا هيبقى واحد من التلاتة يا ترى احنا هنبقى فين يا ترى الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده يوصل لانهي طريق من التلاتة اقف مع نفسك من الوقتي لان بكرة ساعة ما هتلاقي نفسك واحد من التلاتة ما عادش ينفع ترجع لورا في الاخرة مفيش تحسين مجموع مفيش تحسين مجموع ثانوية عامة المفارق دي زي الثانوية العامة في مصر كده بعد ما دخلت الكلية ما عادش ينفع ترجع لورا انت دخلت في اتجاه وان ويش فلازم من الوقت تشوف هتحط رجليك فين لانه اتجاه مصير يا شباب
وبدأت أفهم دقته بتقولي العمر مني بيكسري ولا داري بيه
لسه ما شبعناش يا شباب من الآية الرهيبة وكنتم أزواجا ثلاثة زي في الدنيا كده ثلاث طبقات أغنية مالتي مليونيرات وطبقة متوسطة وفقراء أو تحت خط الفقر كذلك يوم القيامة في أرض المحشر بيتقسم الناس ثلاث أزواج يا إما مالتي مليارديرات أصحاب الفردوس الأعلى وملوكها يا إما أصحاب اليمين يا إما تحت خط الحياة لا يموت فيها ولا يحيا أصحاب النار والعياذ بالله أصحاب المشأمة أصحاب الشؤم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة الآية ديت بتحسسك إن في طبقية يوم القيامة زي ما كان في طبقية اجتماعية في الدنيا في طبقية اجتماعية في الآخرة بس طبقية الدنيا قدر امتحان طبقية الآخرة على حسب العمل يا ترى أنت هتبقى في أنهي طبقة الطبقية في الآخرة بتبدأ من أول لحظات الآخرة طبقية عند الموت هم درجات عند الله والنازعات غرقا ناس بتنازع عشان الروح تخرج من كل عرق وعصب في آلام رهيبة وناس والناشطات نشطة وناس الروح بتخرج تسيل كما تسيل القطرة وما بين الدرجتين آلاف الدرجات يا ترى انت هتبقى فين يا ترى انت هتبقى في انهي درجة من الدرجات دي الطبقية بتستمر حتى جوه القبر ناس بيفسح لها في قبرها مد البصر مساحة قصرها تحت الأرض مد البصر وناس يفسح لها في قبرها سبعون ذراعا وناس يضيق عليها قبرها حتى تختلف أضلاعها ويأتيها من سموم جهنم والعياذ بالله يا ترى انت هتبقى انهي درجة من الدرجات الثلاثة حتى يوم القيامة في كل مرحلة من مراحل القيامة مرة كنت واقف في موقف من مواقف الميكروباص مستني اي مواصلة رخيصة وقاعد حران في عز الظهر ومتبهدل لقيت واحد صاحب صاحبك راكب عربية احدث موديل وقافل الازاز ومشغل التكييف والازاز مشبر وانت واقف كده بتقول يا يا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظيما الاحساس ده نفسه هيحصل يوم القيامه ناس واقفه في ارض المحشر شمس المحشر على بعد ميل من رؤوسهم في الدنيا على بعد 93 مليون ميل ارمي ال 93 مليون ويفضل ميل الادمغه بتغلي من حر شمس القيامه ويشوف واحد قدامه مسلم زيه مسلم زيه زيه يعني مش ده مسلم وده كافر وواقف في ظل عرش الله واقف في المقصورة الملكية تكييف رباني وواقف يبص له كده ويقول يا ليتني كنت معكم والاتنين مسلمين ولكن الفرق العمل الصالح الفرق الاجتهاد الفرق التضحية عشان طاعة ربنا الفرق البذل وكنتم أزواجا ثلاثة الطبقية في أرض المحشر الطبقية في الجنة طبعا دي فروق مهولة ما بين قصور السابقين وقصور أصحاب اليمين ما بين جمال وألوان جنة السابقين وجمال وألوان جنة أصحاب اليمين ما بين جمال زوجات وأزواج السابقين والسابقات وجمال أزواج وزوجات أصحاب اليمين ما بين أصناف الطعام والأوبن بوفيه والمنيو بتاعت ال- أصناف الطعام والشراب والعصاير في جنة السابقين وأصحاب اليمين كل شيء كل شيء الدرجة متفاوتة ومختلفة اختلاف كبير الطبقية الطبقية في أرض المحشر ما بين ناس يوم القيامة بالنسبة لها زي ركعتين من الظهر والعصر وناس هتعيش الخمسين ألف سنة بحذافيرها وهتقف على جبل الأعراف تتفرج على أهل الجنة وهم داخلين وأهل النار وهم داخلين لحد ما ربنا يمن عليهم ويدخلهم الجنة يوم القيامة في طبقية اجتماعية مرعبة في فوارق اجتماعية مذهلة اتحدى التوقعات اتحدى التوقعات واعمل مفاجأة من مفاجآت يوم القيامة زي الست الغلبانة اللي ركزت في تربية ولادها على الدين وفي الآخر طلعت التانية على البشرية بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتسابق الأنبياء على أبواب الفردوس الأعلى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها من أنت تقول أنا امرأة قعدت على عيال لي يا ترى واحنا دلوقتي متفرجين على الأزواج الثلاثة متفرجين زي ما بنقعد نتفرج في الأفلام التسجيلية على منظر واحد هترل هتلر كان بيقبض عليه ويروح يحرقه زي ما بنتفرج على منظر ناس في الحرب العالمية التانية في خندق وكلهم بيتنسفوا على منظر ناس في الحرب العالمية الأولى اتقبض عليهم وبيترمى الرصاص على دماغهم على منظر أي فيلم تسجيلي متفرجين إنما يا ترى لو أنت في المشهد ده هتبقي فين؟ يا ترى وكنتم أزواجا ثلاثة هنبقى فين فكري كويس قوي لأن ده مصيرك وده مصيرك ودي أخطر قضية في حياتك محتاجة استعداد حقيقي يا شباب عمر الحي لقيته بين دمعة وسجدة كانت حياتي صحرا فيها روحي شاردة
من أعجب آيات القرآن والسابقون السابقون المبتدأ هو الخبر يعني إيه والسابقون السابقون المعنى الأولاني يعني اللي سبقوا الناس بمسافات رهيبة خلصوا ع- حساب القبر فورا وخلص البعث والحشر والميزان ما عليهوش حاجة أصلا كله حسنات محطات التفتيش كلها عدى منها فوري مفيش اي مخالفات اصلا زي واحنا داخلين المطار كده الشنط بتدخل على اجهزة تكشف اللي جواها مفيش اي ممنوعات معهوش اي ذنوب صحيفة طاهرة فانطلق خلص العرض على الله وخلص الصراط ما عليهوش مظالم عباد في القنطرة توقفه ما عليهوش وقعات وذنوب توقفه على الصراط الناس لسه في اول ارض المحشر وده وصل لباب الجنة سبق الناس بمسافات رهيبة قاعد في الجنة ياكل ويشرب ويتنعم والناس لسه في يعني في أرض المحشر وفي شمس المحشر ده المعنى الأولاني وسبق لأن في مقامات في الجنة مش كل اللي بيجري بياخدها في مقامات بالعدد زي العشرة الأوائل على الثانوية العامة كده دي مقامات بالعدد فالأول على الجنة له مقام اللي هو الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام العشرة الأول على الجنة ليهم جوائز يعني فالموضوع فيه مقامات في الجنة بالعدد يا جماعة نسأل الله أن يجعلنا من السابقين السابقين المعنى الثاني والسابقون إلى الدرجات العليا من الجنات هم السابقون في الدنيا إلى الطاعات الموضوع مش شغل الموضوع مش بالمشاعر الموضوع مش بالأماني مش بالكلمنجية باللي اشتغلوا إنما هي أعمالكم اللي بينك وبين ربنا الشغل والعبادة والطاعة والدعوة والعلم والقيام والصيام يبقى العلماء قالوا ان اللي هيسبق للجنة في الآخرة هو اللي سبق في الدنيا لصلاة الجماعة يا ترى أول ما الأذان بيدن بتسبق غيرك ولا بتتسبق لاعتكاف رمضان للذهاب للمسجد في التراويح في رمضان للدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله يا ترى احنا بنسبق ولا بنتثاقل و- و- والموضوع بيبقى تقيل على قلوبنا شوفي حاجة واحدة تسبقي غيرك فيها في الدين شوف حاجة واحدة بس تسبق فيها اسبقي في العلم اسبق في نصرة الدين بالدعوة اسبق في الأعمال الخيرية وصنائع المعروف اسبق في قيام الليل اسبق في إتقان صلاة الفريضة في ميعادها اسبقي في حاجة دور على حاجة واحدة تسبق فيها غيرك تبقى من السابقين السابقين يا جماعة احنا في مسابقة الآية دي بتقول لك انت في مسابقة تخيل كده انت نازل من الشارع فلقيت واحد صاحبك راكب عربية وسايبها كده صلن فيه مش دايس بنزين فبتقول له انت رايح فين قال لك رايح اسكندرية وهو من القاهرة طب اسكندرية كده يا ابني انت قدامك خمس شهور عما توصل بالصلنسي بتاعك ده دوس بنزين شوية يا جماعة احنا سرعتنا في الانطلاق للجنة بطيئة قوي دوسي بنزين شوية هل انت شايف انك انت عايش احساس السباق فعلا وماشي بسرعة متسابق زود سرعتك في الطريق للجنة شوية طريق الجنة طريق سريع طريق سباق دوس بنزين ما تخافش طب انت بتتسابق مع مين مع ال- الملتزمين اللي معاك في المسجد بتاع منطقتك انت بتتسابقي مع البنات المتدينه اللي بيصلوا في مسجد الكليه في دفعتك انت بتتسابق مع صالحي كل تواريخ الزمان انت بتتسابقي مع ابو بكر وعمر وفاطمه وعائشه انت هتتوزن في نفس الميزان اللي هيتوزن فيه ابو بكر وعمر انت مستعد للحظه دي طب يا ترى المسابقه دي هتخلص امتى امتى اللي فاتوا خلاص خلصت فرصتهم في السباق كل واحد جاب اخره احنا يا جماعه لسه في الفرصه دلوقتي يا ترى انت عايش جو السباق المسابقه دي هتخلص امتى في اي لحظه محدش عارف محدش عارف امتى الموت هيجي اسباب الموت الايام دي بقت لا حصر لها نسال الله حسن الخاتمه ونسال الله ان يبارك لنا في اعمالنا يبقى لازم تجيبي اخرك لانك الوقت في مسابقه هتنتهي في اي لحظه والمسابقه دي مع الصالحين عبر تاريخ الزمان كله لازم نزود سرعتنا ولازم نشوف حاجه نسبق فيها الى الله سبحانه وتعالى اي شيء حتى لو الافتقار والدعاء وده أوسع الأبواب في السبق إلى الله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون يا رب اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين
وبدأت أفهم دقته بتقولي العمر مني بيتسري ولا داري بيه ندمان على كل اللي فات وحزن عليه وكأن عمري ما عشت يوم قبل النهاردة عمري الحي لقيته بين دمعة وسمدة